من روائع الأحاديث القدسية روائع الأحاديث القدسية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بأهلي وحبايبي وناسي وكل سنة وانتم طيبين وربنا يجمعنا وإياكم على خير دايما وفي بداية الحلقة واحنا بنتكلم عن سلسلة دروس من روائع الأحاديث القدسية أنا عايز أقول في أول حلقة طبعا عذرا وعفوا وسامحوني الحلقة الأولانية كانت حلقة أكاديمية شوية يعني بالبلدي كده انا حاسسها من غير ما انت تقوله كانت حلقه تقيله جدا جدا جدا لان كنا عاملين بنعرف بس يعني اقوال الائمه في مساله تعريف الحديث القدسي والفرق بينه وبين القران وبينه وبين السنه النبويه ومراتب الوحي والكلام ده كله بس كان لازم نقول المقدمه ديت عشان يبقى برضو عرفنا تعريف أكاديمي إلى حد ما بالحديث القدسية يبقى الناس عارفاه وبعد كده بقى نهيش مع بعض بقى في الأحاديث القدسية وربنا يجمعنا وإياكم على خير دائما طيب احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا في بداية لسه ما اتكلمناش طبعا في الموضوع بداية شرح الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن الرب الكريم العظيم العلي جل جلاله قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة سبحان الله كلمنا المرة فاتت في آخر الحلقة عن إن مين يا جماعة اللي هيخش النار مين إذا كانت أبواب الرحمة مفتوحة ليل ونهار ليل ونهار إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها والنبي صلى الله عليه وسلم يكون كما عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا جل جلاله إلى السماء الدنيا كل ليلة ويقول هل من داع يدعوني فأجيبه هل من سائر يسألني فأعطيه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له إلى أن يطلع الصبح مين يا جماعة اللي بيقوم مين اللي بيفكر يقول يا رب مين اللي بيقول يا رب ذنوبي كتيرة اغفر لي ارحمني توب عليا وينكسر ويذل نفسه وينزل بجبهته وانفه في التراب ويقول يا رب سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى يا حبيبي يا ودود يا كريم اغفر ذنوبي استر عيوبي تولى امري ارحمني من يعني القرب بقى نعيم القرب اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء مين فينا بيفكر تعالوا نعيش مع الحديث شويه كده وحش معاه بالمعنى يا ابن ادم يا ابن ادم يا يا فلان يا دي اداه نداء واحد بعيد بعيد واللفظ مناسب قوي قوي لان العاصي فعلا كل ما بيكتر من المعصيه كل ما بيبعد بيبعد بيبعد وكل ما بيتوب كل ما بيقرب بيقرب يقول لك عايزك تقرب لو قربت هتدوق حلاوه الايمان حلاوه الطاعه لذه التوبه ومن ذاق عرف ومن عرف اغترف بس دوق مرة وجرب كده ودوق طعم التوبة ولا يمكن تبطل توبة أبدا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كان يتوب في المجلس الواحد سبعين مرة ده مين؟ ده الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ورغم ذلك كان يتوب في اليوم والليلة أكثر من مئة مرة صلى الله عليه وآله وسلم ده مين سيد ولد آدم؟ أمال أنت بقى؟ أنا وأنت وأنت وإحنا أصحاب ذنوب يعني جبال ذنوب يا جماعة محتاجين نتوب كل لحظة عشان كده والله يعني أحد السلف وعجبتني قوي الحاجة اللي هو بيعملها ديت يعني وبحب إن أنا أقلده فيها وأتمنى إن أنتوا تقلدوه برضه فيها كان يكثر من قوله الحمد لله أستغفر الله فواحد بيسأله بيقول له ألا تحسن غير ذلك؟ أنت ما تعرفش تقول غير الحمد لله أستغفر الله قال له بلى أحسن كثيرا قال له امال ليه انت مصر على الجملتين دول بس الحمد لله استغفر الله قال له ان العبد يكون بين حالين اما ان يكون بين نعمه تستوجب الحمد واما ان يكون بين ذنب يستوجب الاستغفار فانا احمد الله على نعمه واستغفر الله من ذنوبي هو دوت نص ما جاء في دعاء سيد الاستغفار الذي رواه البخاري فالمولى عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول آه، آه، سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت خد بالك بقى ابوء لك خد بالك بقى أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أبوء يعني أعترف أبوء يا رب أعترف أعترف بنعمتك وأعترف بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يبقى أنا النهاردة في نعمة بقول يا رب لك الحمد ومش بقى الحمد بقى اللي هو اللي بوش إيديك وش وظهر وخلاص على كده يبقى أنت حمدت ربنا لا حمد بقى حمد بجد حقيقي بجد يعني اعملوا آل داود شكرا اعمل شكرا اعمل ال- ال- الحمد يحتاج إلى عبادة إلى طاعة إلى عمل بجد فعمل داود وكلمة آل داود مقصود بها داود نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري حينما سمعه يقرأ القرآن وصوته جميل جدا فقال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود يعني داود نفسه خد بالك فعمل داود شكرا فصام أحسن الصيام وقام أحسن القيام بشهادة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب القيام إلى الله قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه صلى الله عليه وسلم يبقى إذن إيه إيه يعني شوف بقى المعنى الجميل ده يا ابن آدم أداة نداء اللي عمال بتبعد كل يوم بعد يوم قرب بقى قرب جه موسم ال- التوبة وال... والأوبة والعودة إلى الله عز وجل شهر رمضان شهر رمضان شهر ليلة القدر شهر العتق من النيران شهر عظيم مبارك كريم الحى نفسك وتوب إلى الله عز وجل وبالله عليك يعني إذا كان العبد مش هيتوب في رمضان هيتوب إمتى تقول له ما ينفعش تتوب الا في رمضان لا تنفع في اي لحظه في اي ساعه في السنه لكن يعني ما شاء الله انت شايف الدنيا كلها حواليك عماله بتتوب وانت مش عايز تتوب الحق نفسك يا ابن ادم طب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال يا ابن ادم اشمعنى ابن ادم قلنا قبل كده ليه ما قالش يا عبدي ليه ما قالش يا مؤمن ليه ما قالش يا مسلم مش كان ينفع والسياق ماشي ما فيش مشكله يا عبدي انك ما دعوتني ورجوتني والسياق ماشي وزي الفل او يا مسلم آه، ورجوت او يا مؤمن ما فيش مشكله لكن ليه قال يا ابن ادم خد بالك بقى شوف لفظ الحديث بيوضح لك معنى جميل قوي قوي يا ريت نفطن اليه آدم عليه السلام اللي هو أبونا عصى ربه عز وجل وأكل من الشجرة لكن لما تاب تاب الله عز وجل عليه وقبل توبته صح كده؟ فكأن المولى عز وجل يقول لك إن أباك آدم قد عصاني لكن لما تاب إلي تبت عليه وأنت ابنه وشطعش وشطعشي فتب إلي فتب إلي حتى أتوب عليك حتى أتوب عليك سبحانه وتعالى يبقى المعنى الحق نفسك وتوب شفت المعنى بقى الجميل بقى اللي احنا بناخده من اللفظة دي يا ابن آدم إنك أنت أنت المقصود فاهم ازاي؟ زي تخيل يعني والله المثل الاعلى لما بنادى واحد بقول له أنت يا فلان يا يا اللي لابس فانيلا حمراء ولا خضراء تعالى عايزك فاهم إزاي؟ فبيعين بي بيكلمك أنت بيخاطبك أنت بينادي عليك أنت بينادي عليك أنت وكأن الخطاب لي أنا أيوة ربنا بيقول لي أنا بيقول لي تعالى و- وتوب إلي عشان أتوب عليك يا ابن آدم إنك ما دعوتني يعني استمريت في دعائي ما دعوتني ورجوتني ما ينفعش دعاء من غير رجاء ما ينفعش ان انا ادعو واقول يا رب اغفر لي وانا عارف انك مش هتغفر لي يبقى هنا بقى نتذكر قول المولى عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء إن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله لو ظنيت إن ربنا مش هيغفر لك مش هيغفر لك ولو ظنيت إن ربنا هيغفر لك هيغفر لك وهنا أذكر وهنا أذكر حديث جميل جدا مؤثر حديث هو مسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من النار أربعة أربعة دخلوا النار بعد ما اتحاسبوا ثم يرجعون مرة أخرى فيعرضون على الله مرة ثانية ودي حاجة كده استثنائية زي ما بيقولوا يعني فيعرضون على ربهم جل وعلا فيأمر بهم مرة أخرى إلى النار خد بالك بقى فيلتفت واحد من الأربعة وده كان أذكى واحد وأكتر واحد عنده حسن ظن بالله فيلتفت واحد يقول ما كان ظني إذ أخرجتني منها أن تردني إليها مرة أخرى انا ما كانش ظني بيك يا ربي ان انت طالما طلعتني من النار قلت خلاص هتنجيني فما كانش ظني ان انت ترجعني النار مرة تانية فيقول جل جلاله الرحيم الودود وركز معايا طول الشهر على اللفظ ده على الاسم ده الودود الذي يتودد إلى عباده وهو الغني عنهم فيقول جل وعلا وأنا عند ظنك وأنا عند ظنك أدخلوه الجنة يخش الجنة بحسن ظنه بالله جل وعلا عشان كده بقى نفهم وصية النبي عليه السلام الحديث رواه مسلم لما بيقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله أنت وأنت ماشي في طريق إلى الله سبحانه وتعالى في طريق السير إلى الله أنت ماشي بجناحين الخوف والرجاء فتغلب جانب الخوف على الرجاء طول ما انت لسه شباب وصحتك والكلام ده كله والشهوة تجري في جسدك ليه عشان ترضعك عن فعل المعصية أول ما تيجي عند الموت تغلب جانب الرجاء على جانب الخوف ليه حتى تلقى الله وأنت حسن الظن بالله وده كان بيفعله كثير جدا كثير جدا من الأئمة الكبار كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمه واسعة عند بداية السكرات كان يقول لابنه يا بني حدثني بأحاديث الرجاء لعلي ألقى الله عز وجل وأنا حسن الظن بالله فدي ال- ال- ال- النفحة أو اللمحة اللي عايزين كل واحد ياخد باله منها يبقى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني تعزم في المسألة تقول له يا رب اغفر لي وأنا ماليش غيرك ومن يغفر الذنوب إلا الله عندي يقين إن ما حدش هيغفر لي الذنب إلا الله ولذلك جاء, لذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان حبيبك صلى الله عليه وسلم قال اذنب عبد ذنبا فقال رب اني عملت ذنبا فاغفر لي فقال جل وعلا خد بالك من اللفظ بقى فقال جل وعلا برضه حديث قدس أهو. جزء منه قدس وجزء منه حديث نبوي فقال جل وعلا علم عبدي علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ بالذنب قد غفرت لعبدي الى ان قال في المره الرابعه فليعمل عبدي ما شاء يعني ده مش بيحض العبد على الذنب ولكن بيحضه على التوبة التي تكون بعد الذنب يبقى عالم عبد زي قال بعض أهل العلم قالوا فمن أول شروط قبول التوبة أن يكون العبد على علم يقيني من أنه لا يغفر الذنب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا إلى آخر الآية فهنا بيقول لك يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني خد النتيجة في ساعتها مباشرة بلفظ صحيح صريح واضح يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي الله برضو عايزين نقف مع لفظ تاني مهم أوي أوي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك وكل واحد ذنبه يختلف عن التاني يا ربي أنت تعلم أنا عملت ذنوب يعني ذنوب فظيعة جدا يعني حاجات يعني كبائر وموبقات ومهلكات غفرت لك على ما كان منك أي ذنوب هتلقاني بها ما عدا الشرك سأغفره لك طب ده حتى الشرك نفسه بيغفر قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين عرفوا بقى ماذا كنا نفعل مع الأمم التي كانت تموت على أو تعيش على الشرك و- ولا تتوب ولا ترجع ولا تؤمن بالله كان الله عز وجل يهلكها فكلا أخذنا بذنبه فسبحان الملك فشوف يبقى إيه غفرت لك على ما كان منك أي ذنوب مهما كان عدده مهما كان قدره مهما كان طالما أنك عدت إلي وتبت إلي وقلت يا رب يقول جل وعلا لبيك عبدي لبيك عبدي قد غفرت لك سبحان الملك إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يعني إيه ولا أبالي أيوة هو في حد في الدنيا يستطيع أن يملي على الملك جل جلاله أن يغفر لفلان ولا يغفر لفلان لا طبعا سبحان الملك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون مين يسأل ربنا مين يحاسب ربنا الملك جل جلاله هو الذي يحاسب جميع الخلائق ولا يستطيع مخلوق واحد أن يتكلم ولا أن يعترض على أي أمر من أوامر الملك جل جلاله لا يسأل عما يفعله وهم يسألون ف شوف الحديث يبع في الرجاء في قلب العبد ازاي يا جماعة أنا عمال بدندن حوالين الحديث ده ليه علشان يا جماعة نعرف يقينا إن لازم نتوب إن يجب علينا جميعا أن نتوب وإن ربنا سبحانه وتعالى لن يرفع البلاء عن الأمة دي كلها إلا بإذا قامت الأمة وتابت إلى الله عز وجل ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة عشان كده النهاردة بعض إخواننا وأخواتنا ربنا يبارك فيهم لما بيقولوا إزاي نساعد إخواننا في فلسطين إزاي نساعد إخواننا في العراق بقول له توب إلى الله عز وجل يقول لي يا شيخ الله يبارك فيك أنا عايز حاجة عملية بقول له والله ما في حاجة عملية أكتر من كده التوبة والدعاء أكتر حاجتين طب ازاي التوبه والدعاء يعني اخويا في فلسطين اللي ممكن يكون مش لاقي لقمه العيش او محتاج النصره او اخويا في العراق يعني معقوله انا لما اتوب هو هناك يعني هيشرب وياكل اقول له خد بالك بقى يقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله وفي قراءه كونوا انصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين ما الانصار الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فين النصرة يا جماعة أين كانت النصرة كانت النصرة نصرة إيمانية فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة آه يبقى النصرة هنا كانت نصرة إيمانية آه يعني ممكن يكون البلاء اللي حاصل للأمة بسبب ذنوب بعض أفراد الأمة أو كثير من أفراد الأمة طب لو تاب هؤلاء إيه اللي يحصل فلو تاب العبد وقبله الله عز وجل يصبح في هذا الوقت عبدا محبوبا عند الله عز وجل وقد يكون مستجاب الدعوة فإذا ما تاب العبد وقام ورفع يديه وبكى لله جل وعلا يا رب انقذ إخواننا في فلسطين يا رب فرج همهم يا رب فرج إخواننا في العراق في أفغانستان في هذا في في الشيشان في كل مكان يستجاب الدعاء استجاب الدعاء بعد التوبة وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى والثقة واليقين فيما عند الله عز وجل يدعو خلاص الدعاء استجاب يبقى أخونا اللي هناك في فلسطين وفي العراق ربنا بيفرج همه بتوبة أخوه اللي موجود في مصر وفي السعودية وفي السودان وفي المغرب وفي تونس والجزائر والمغرب وهنا وهنا وهنا واخد بالك بتوبته وعودته إلى الله ودعائه عرفت المسألة مهمة إزاي؟ دعاء بدعاء يا جماعة كانت بتنصر أمة بدعاء كان بينصر جيش خد الدليل مش بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم رب أشعف أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره في رواية الترمذي بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم منهم البراء بن مالك في معركة تشتر ودي كان من ضمن الفتوحات الإسلامية والحديث رواه الحاكم بسند صحيح إن استعصت الموقعة أو المكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مكان محصن جدا واسوار صعبه جدا والناس دخلوا وقفلوا على نفسهم محدش عارف يوصل لهم. يعملوا ايه؟ نفدت اسباب الارض وبقيت اسباب السماء بس راحوا للبراء بن مالك قالوا يا براء سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من اشعف اغبر ذي تمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره منهم البراء بن مالك. الا تقسم على الله يا براء كي ينصر الله جند المسلمين. يعني محتاجين نصره. فاذا بالبراء بن مالك، البراء بن مالك لو كان في الوقت ده هذا الرجل صاحب معصية ولا لو كان سبحان الملك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول منهم البراء بن مالك يبقى منهم البراء بن مالك يبقى الراجل ده إنسان ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى فقام البراء وقال اللهم إني أقسم عليك مش إني أدعو اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك يا سبحان الله وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك أيوة طب ليه يا براء ما كنت تخليك مكان وجودك برضه لعل وعسى يكون سبب من الأسباب التي ينفع الله عز وجل بها المسلمين لا ليه أصل الصحابة يا جماعة أصحاب قلوب شفافة بيخافوا جدا من الرياء بيخافوا جدا من النفاق بيخافوا من السهرة بيهربوا من السهرة يعني لو واحد شبعني برضه يعني يعني مننا مثلا ولا بتاع كان اول ما يعرف ان هو من الذين اذا اقسموا على الله لابار خلاص بقى الدنيا اتعرفت والمساله اتعرفت وكان يبقى سعيد جدا وفرحان حتى ولو لم يرد بذلك ريئا ولا سمعه لكن يبقى سعيد برضه ان هو لما بيقسم على الله عز وجل ربنا بيبر قسمه لكن لا البراء خاف على نفسه ليه؟ الصحابه عرفوا خلاص والناس حواليه خلاص عرفوا المسألة دي وشافوا قدامهم عيانا يعني الموضوع بيدعي والنصر نزلت على طول لكن خد بالك من حاجة البراء خاف ان هو لما اشتهر امره بالمنظر ده ان الناس بعد كده تظن ان النصر انما يأتي من عند البراء بمعنى اي موقع بقى تستعصى عليهم يا عم ما تشغلش بالك مش معانا البراء بس خلاص اول ما يقسم على الله النصر هينزل في ساعتها فما تشغلش بالك مش دي كانت مشكلة دي, دي, دي مصيبة دي مصيبة ممكن تقضح في عقيدة من يظن ذلك ان النصر يأتي من عند رجل ده المولى عز وجل قال وما النصر إلا من عند الله المسألة واضحة أن النصر لا تأتي إلا من عند الملك جل وعلا آه في أسباب في أسباب كان من ضمنها آه، البراء بن مالك لكن مش هو اللي بيأتي بالنصر إنما هو سبب والله عز وجل قادر على أن يجعل السبب يعمل وقادر على أن يعطل هذا السبب خدت بالك المسألة عاملة إزاي ولذلك البراء تمنى إن هو إيه طالما أنا اتعرفت بقى خلاص لا بقى يبقى بلاش إن أنا أكون موجود في الدنيا ديت وطالما أنا مش عايز أكون موجود في الدنيا ديت فلا ميتة أفضل من الشهادة في سبيل الله لأن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين يا بخته ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها وفوق ده كله كمان ويشفع فيه سبعين إنسانا من أهل بلده ناس داخل النار سبعين واحد ي- ي- دخول الجنة بسبب شفاعة هذا الشهيد عشان كده البراء تمنى بقى في هذه اللحظة الموت خدت بالك انا عمال بدندن حوالين ايه بدندن حوالين الحته ديت انك ما دعوتني ورجوتني نرجع بقى للحديث غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي يبقى ما تيأسش من رحمه ربنا يبقى ما تقوليش بقى النهارده ايه اتوب ازاي انت ما تعرفش انا عملت ايه اقول لك مهما فعلت اشركت بالله كفرت بالله ربنا قال لك كده كل الذين كفروا كفروا هم كفروا إن ينتهوا لو انتهيت عن الكفر ده والشرك ده يغفر لهم ما قد سلف بس الحق نفسك طب تقول لي بس آه، ما ربنا سبحانه وتعالى إن قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أقول لك وهو هو جل جلاله قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ها يبقى الآية دي تقيد الآية الثانية يبقى الآية دي عامة والآية دي خاصة فاهم ازاي؟ فدي تخصص هذه الآية يبقى حتى الشرك نفسه لو تاب المشرك ولو تاب الكافر وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لقبل الله توبته وتتمسح كل اللي فات ده ونبدأ صفحة جديدة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وذكرت لكم قبل كده الحديث الذي رواه المنذري بسند جيد أن رجلا كبيرا في السن جاء إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد كان لسه ما أسلمش وقال له يا محمد إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا فقال له الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم بعد أن تبسم في وجهه البسمة في وجه الإنسان العاصي يا جماعة لها أثر عظيم جدا الإنسان العاصي ده إنسان مريض لأن صاحب القلب السليم لا يعصي الله ولو وقع في معصية بيلحق ويتوب فالإنسان العاصي ده إنسان مريض ومسكين بالبلد كده غريق ومتعلق بأشياء غريق ومتعلق على أشياء فلما تيجي النهاردة أنت تعبس في وجهه واحد جاي لك بيقول لك انا عملت كذا وعملت كذا فتقول له ايه اللي انت عملته ده ومش عارف ايه ومالكش توبه و... وتقفل له الدنيا كده انت قشطه من كل سويت له الدنيا كلها تخيل لما واحد يكون جاي لك والدنيا كلها مش فده في وشه وجاي لك ويلاقيك بيبتسم في وشه يقول لك انا زنيت وفعلت وعملت كذا وكذا وشربت الخمره وشربت دخان وشميت هيروين وخدت حقن وعملت وعملت هل لي من توبة فيلاقي بعد المصايب اللي هو ذكرها دي كلها يلاقي الشيخ اللي قدامه أو الداعية اللي قدامه بيبتسم في وشه يقول له اوعى تيأس رحمة ربنا وسعت كل شيء ده مش كلام يا حبيبي ده كلام حبيبك جل وعلا ربك ربك بتحبه أنا واثق إنك بتحبه شوف لما تخبب بالأسلوب ده أنا واثق إنك بتحبه وإلا لو ما كنتش بتحب ما كنتش جيت تسأل أنت إنسان مقبل على الله بتحبه بجد فربك جل وعلا قال ورحمتي وسعت كل شيء ذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمة الله ستسع تخافش حبيبي في الله اوعى تيأس ربك حبيبك قال قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله اوعى تيأس اوعى تيأس من رحمة ربنا والله ربنا هيكرمك ويغفر لك وإن شاء الله يبدل سيئاتك حسنات بس ليه طلب اخلص النية لله وتوب وابدأ صفحة جديدة وخلي جواك أمل ويقين وحسن ظن إن ربنا هيغفر لك لو عملت كده حبيبي في الله هيغفر لك هيغفر لك إن شاء الله تخيل لما يكون واحد عاصي ويسمع من الكلام ده بالله عليك ممكن يقول لك ايه اللي انت بتعمله ايه اللي انت بتقوله ده ويمشي وما- وما يتوبش انا متاكد يقينا يقينا ان هتلاقي دموع التوبه كده والندم نزلت ويقول لك ربنا يبارك لك ربنا يسترها عليك ربنا يجازيك عني كل خير انك فتحت لي باب الامل الناس كلها قفلتها في وشي وانت فتحتها في وشي ربنا يكرمك ويتوب ويبقى في ميزان حسناتك وقلت لك قبل كده فاكر عبد الله بن مسعود لما قابل زازان زازان ده مطرب صوته حلو جميل ما شاء الله بس كان عاصي عمال بيعزف على العود وبيشرب خمره وبيجمع الش- الشباب حواليه ويقعدوا يعملوا قعده كده في الشوارع كمان قدام بيته عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم معدي من قدام زازان سمعه بيغني وبيعزف على العود ما دخلش قال بس يلا خش غير منكر كسر كشير وخبط خبيت ومسك له العود وراح رزعه في الحيطه ومكسره ابدا كل اللي عمله بشروا كده برحمة برحمة محتاجين نرحم العصاة محتاجين ان احنا نكون عندنا رفق ورحمة بيهم رفقا بالمذنبين فدخل كده ومعدي كده وراح قال كلمة واحدة قال ايه الله ما اجمل هذا الصوت بشب شفت لو كان بكتاب الله يعني بدل ما تغني اقرأ قرآن فهو هو ما سمعش اللفظ اللي اتقال لكن هو سمع حد بيتكلم وبيعلق على اللي هو بيعمله فبيقول من هذا؟ قالوا له هذا عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماذا كان يقول؟ قالوا كان يقول ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله الكلمه وقعت في قلبه موقعا جميل مسك العود وراح مكسره وجش الخمره وراح رميها وراح جاري على عبد الله بن مسعود فقال يا عم ماذا قلت أنا عايز أسمع الكلمة اللي أنت قلتها مرة تانية قال قلت الله ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله قال أشهدك أني قد تبت إلى الله ودموع التوبة والندم نزلت على خد زازان شعود لو أنت في مكانه كنت تعمل إيه كان ممكن واحد آه، يعني يعني يتفخر عليه ويقول له شفت بقى اخيرا عقلت ولا مش عارف ايه ابدا عبد الله بن مسعود بكل رحمه كل حنان قال له وبكى معاه خد بالك شاركه يا ريت لما تلاقي واحد تايب وبيبكي لو قدرت تبكي معاه وتاخده في حضنك عمره ما هينسى الحضن ده وعمره ما هينسى الدمعه الجميله دي والله العظيم بيبقى ليها اثر يا جماعه والله لا تتخيلوا واحد جاي الدنيا الدنيا مسوده في عينيه حاسس بيأس شديد وانت فتحت له باب الامل فبكى وتاب فانت قلت الله ورحت واخده في حضنك ومطبطب عليه حبيبي في الله اخويا ما تخافش ربنا هيكرمك فعبد الله بن مسعود بكى في اللحظة دي وخده في حضنه وقال وكيف لا أحبه من أحبه الله أما سمعت أن الله عز وجل قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين زيزان بعد كده بقى محدث بيحدث وبيروي عن عبد الله بن مسعود وعن سلمان و... رضي الله عن الجميع خدت بالك ال- المعنى الجميل اوعى تيأس حد من رحمة ربنا وده هنتناول ان شاء الله في موضوع لوحده نرجع لحديثنا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يبقى لما يجي لك واحد ويقول لك أنا عملت ذنب كذا عملت ذنب كذا قول له إن شاء الله ربنا يغفر لك بس تتوب إلى الله وتخلص النية لله سبحانه وتعالى ما تجيش تيأس واحد بقى من رحمة ربنا سبحانه وتعالى وده اللي حصل مع اللي قتل 100 نفس 99 قتلهم راح للراجل قال دلوني على اعلم اهل الارض الراجل كان طلبه محدد ومعروف يا جماعه ما قالش دلوني على واحد يكون جاهل وبيعبد ربنا على جهل قال دلوني على اعلم اهل الارض هم وصفوا له الوصف غلط ودي مشكله كبيره جدا لما يجي واحد يسالك يقول لك انا عايز اتوب دلني على واحد يذكرني بالله عشان اعرف اتوب ما تدلوش على واحد مبتدع ما تدلوش على واحد آه، عابد برضه بس جاهل لا دله على واحد عالم من أهل السنة والجماعة فدلوه على واحد آه، عابد والعابد قد يعبد الله عز وجل على جهل فلما دخل عليه والعابد ليس ملما بشرع الله سبحانه وتعالى ولذلك قال جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء أكتر ناس يخافوا ربنا هم العلماء فالمهم دلوه على واحد عابد فدخل عليه فقال له يعني هل لي من توبة قال له ماذا صنعت قول لي بس الذنب الأول أقول لك ليك توبة ولا لا قال قتلت تسعة وتسعين نفسا قال له لا ليس لك توبة فتحجر واسعا ويعني وتوهم في تلك اللحظة أن رحمة الله عز وجل لا تسعى هذا الإنسان ولا تسعى ذنوبه شفت الجهل بقى مشكلته إيه هل لا سألوا إذ لم يعلموا فإنما كان جواب إيه أو شفاء العي السؤال يعني سبحان الملك فقال ليس لك توبة راجل يئس يعني أنت أنا جاي النهاردة جاي لك والدنيا أصلا سودة في عينيك سودها لي أكتر قال له خلاص ما ما دام انا رايح رايح نكتر بقى المساله يعني فايه طالما 99 نختمهم بقى 100 عشان يبقى ايه يبقى اليوبيل الذهبي ونخلص بقى وراح قتل قتل وراح مكمل 100 بس برضه راجل مخلص وعايز يتوب وده هنتناوله ان شاء الله لما يجي نتكلم عن قاتل المئة شاهد في الموضوع ان ايه ان الانسان لما يجي لك يقول لك انا اذنبت في كذا وكذا وكذا ما ت... ما ت... يعني شوف العالم بقى ال- ال- الذكي لا يجرئ الناس على معصيه الله ولا يقنط الناس من رحمه الله ما يجيلكش واحد النهارده يقول لك انا قتلت ثلاثه و- وزنيت 10 مرات واكلت ربا وعملت كذا وتقول له يا راجل انت عملت حاجه ولا حاجه يا سيدي ولا يهمك ده انت بس طبيعي بس قدهم 20 مره ان شاء الله وتوب وربنا يتوب عليك لا ما تعملش كده يعني انت كده بتفتح له باب من المعاصي ومن الذنوب لا لا حد له ولا حدود وممكن وانت بتدله على المعصيه وفي نفس الوقت بتدله على التوبه اللي بعد المعصيه ممكن يتوب اثناء المعصيه لا تعمل دي ولا تعمل دي امال ايه طب قول لنا أم- احنا امه الوسط وكذلك جعلناكم امه وسطا احنا امه الوسط وكما قال علي بن ابي طالب العالم لا يجرئ الناس على معصيه الله ولا يقنط الناس من رحمه الله سبحانه وتعالى نعمل ايه تكلمه بقى تقول له لا فعلا سبحان الله يعني ربنا يا رب يكرمك هو انا انا معاك الذنب كبير جدا كون ان انت تفعل هذه المعصيه و... و... وتفعل الزنا وتشرب الخمر وتفعل كذا ومش عارف ايه والكلام ده كله دي ذنوب عظيمه جدا لكن يعني انا ما بقفلش في قدامك باب الامل اه في باب الامل في باب توبه لكن خد بالك بقى محتاج شغل كتير جدا محتاج محتاج تجتهد بجد محتاج عشان ان انت تعوض يبقى ايه واتبع السيئه الحسنه تمحوها عشان نمحي بقى كل اللي فات ده محتاجين شغل بقى تعالى بقى نعمل مع بعض خطه بقى ونظبط الدنيا صلوات خمس مش هيبقى كفايه معلش انا بصالح اخويا وحبيبي مش هينفع بقى صلوات خمسه بس لا ده انت محتاج بقى نوافل وسنن رواتب محتاج كميه استغفار لا تتخيلها محتاج بقى كميه آه، ذكر لله قراءه قران اعمال صالحه آه، دله بقى هو مستعد هو متقبل هو متقبل يعني عارف ال- الواحد اللي عمل جريمه وبيقول لك إيه، الله يبارك فيك ابوس ايدك خلصني منها ف- فلما بيروح مثلا لمحامي يقول له الموضوع محتاج تكاليف هو بيقول له انا معاك من ألف لمليون مفيش مشكله بس خرجني انا انا انا مش مش حمل ان انا اتحط في في زنزانه ولا في سجن ولا الكلام ده كله فانت بقى ده انت مش بتخرجه من سجن ولا زنزانه في الدنيا ده انت بتدله على حاجه تخرجه من نار جهنم من سجن في جهنم من وديان جهنم من زقوم ومن حميم ومن غساق ومن غسلين في النار انت بتطلعه من كل هذه المصائب فمش بتقول له بقى تطلع 100 ولا مليون لا لا ده انت بتقول له اقصى ما عندك تقدر تطلع مال قد ايه؟ اقدر اطلع كذا طيب هات مش هات بقى هو ياخده بقى يعني فاهم ازاي؟ لا هات المال ده وانا ادلك تعمل ايه؟ روح اه، اه، اعمل اعمل كذا شارك في بناء مسجد في دار ايتام اه، كفاله اه، طلاب علم اعمل كذا سوي كذا ماشي طيب تعالى في جانب العباده تقدر تحج السنه دي اه ان شاء الله خلاص اطلع حج ماشي اه، تقدر تعمل ايه السنه دي كمان اه، صيام رمضان ويا ريت كمان معاه صيام نوافل كتر آه، تقدر تعمل ايه تاني والله يعني اقدر الحمد لله آه، آه، اقول اذكار صباح ومساء ومعاها الذكر المطلق افضل طول ما انت ماشي كده لسانك لا يفتر عن الذكر والاستغفار صلوات خمس و- وسنن الرواتب آه، آه، ال 12 2 قبل الصبح 2 4 قبل الظهر 2 بعد الظهر 2 بعد المغرب 2 بعد العشاء آه، آه، بقوا كده 12 من صلى 12 ركعه في اليوم والليله بنى الله له بيتا في الجنه يلا اشتغل واجتهد عشان دي تظبط دي و- فمز- واتبع السيئه الحسنه تمحو يبقى لما يجي لك واحد بذنب كبير قوي لازم تجي له باعمال كبيره فاكر انت سيدنا عمر بن الخطاب في يوم آه، شرح الحديبيه آه، سيدنا عمر رجل حامل فلما حس ان النبي عليه السلام يعني هو هو ظن بكده ان النبي عليه السلام آه، يوحى اليه من السماء فهو عارف المصلحه فين النبي عليه السلام ما بيبصش تحت رجليه النبي عليه السلام بص قدام فهو حس ان مسألة الصلح والهدنة ديت هتكون فرصة طيبة جدا لان احنا الناس اللي خايفة تخش في الاسلام خايفة من بطش قريش وتعذيب قريش دي هتكون فرصة عظيمة جدا ليهم انه يخشوا في الاسلام ولذلك فعلا اقرأ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تجد ان عدد اللي دخلوا في الاسلام قبل من اول البعثة لحد صلح الحديبية ما يساويش عشر معصار اللي دخلوا من بعد صلح الحديبية لحد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فدي نظرة نظرة عظيمة جدا سيدنا عمر بن الخطاب ظن ان ده في تنازلات عظيم في تنازلات احنا بنقدمها للمشركين النبي عشان قال اني رسول الله ولست اعصيه وهو ناصري خدت بالك فانا عارف المصلحه فين سيدنا عمر بس من مجرد ان هو زاد للنبي صلى الله عليه وسلم قال الست رسول الله السنا على الحق وعدونا على الباطل السنا كذا السنا كذا مجرد بس حته المجادله دي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى شوف ده سيدنا عمر قال فما زلت اعمل لذلك اعمالا يلا عتق رقاب بقى وصيام وصدقة و... وقيام ليل وصلاة ويعني أعمال بقى فعملت لذلك أعمال فلما يجي لك واحد بذنب كبير جدا جدا جدا خليك ذكي خليك ذكي اديله مجال أعمال صالحة كتيرة برضه هتقول لي ما هو ممكن يزهق بقى من أولها ويقول بقى خلاص نطفش أقول لك لا ده راجل غرقان وعايز يتعلق بأشياء في فرق كبير جدا بين واحد جاي بيقول لك أنا نفسي ألتزم فبتقول له باشا طب طعام يعني واحد ما بيعملش ذنوب كبائر ما بيعملش كبائر هو كل ما في الامر انه بعض الصغائر وقع فيها ولا بتاع الكلام ده كله مش واقع في المصائب ديت فبيقول لك نفسي اتوب فبتقول له مثلا ايه طيب يا عم ربنا يبارك فيك بس ابتدي كده ان شاء الله صلي صلاه الخمس شويتين بتدلوا على شؤون الرواتب شويتين بتدلوا على النوافل قيام ليل والكلام ده كله اه ماشي نتدرج واحده كانت متبرجه ونفسها انها تلبس الحجاب لا لابسه stretch و body والكلام ده كله لكن لها لا تفعل أي معصية سوى التبرج والحقيقة بقول كفى بالتبرج معصية يعني برضه هي مسألة مش بسيطة يا جماعة لأنها ممكن تفتن شباب كتير جدا وتضيع شباب كتير لكن بيقول هي لا تفعل معصية إلا التبرج فلما تجيلك وهي لابسة stretch و body ومش عارف الكلام ده كله ما تقولهاش مرة واحدة النقاب نقول ماشي نتدرج معاها ما فيش مشكلة ما عندناش أي مانع هي لو كانت عندها ساعات تلبس النقاب من أول يوم وتلتزم التزام يعني 100% ده على العين وعلى الراس ربنا يجزاه عنا كل خير وفرت علينا كل بقى الخطوات التانية والسلالم اللي احنا ايه لسه هنطلعها انما لو هي ممكن تكون مذبذبه يعني هتلبس النقاب النهارده تروح حلقها بعد اسبوع لا نقول لها انها تدرج بقى البسي لبس فضفاض كده ربنا يبارك فيك وداري راسك وفتحه الديكولتيه ديت والكلام ده كله اللي هي فتحه الصدر وربنا يبارك فيك شويتين الاشارب ده يكبر شويه شويتين يبقى خمار شويتين يبقى نقاب واحده واحده كانت أمنا عائشة تقول أول ما نزل من القرآن آيات فيها ذكر الجنة وذكر النار آه ولم ينزل الحلال والحرام حتى إذا ثاب الناس دخل الناس في دين الله أفواجا بدأ ينزل إيه آه لا تزنوا لا تشربوا الخمر ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لا تشربوا الخمر لقال الناس لا ندع الخمر ولا ندع الزنا عمر بن عبد العزيز ابنه بيقول له بيقول له يا أبتاه لماذا لا تحمل الناس على الدين جملة واحدة قال يا بني إني أخشى أن أحمل الناس على الدين جملة واحدة فيتركوا الدين جملة واحدة دي أدلة عظيمة جدا على مسألة التدرج وارد يا جماعة وارد فأنت لما يجي لك واحد بقى عامل ذنوب كبيرة جدا جدا اه تدله بقى على إيه أعمال ضخام أعمال عظيمة جدا عشان دي تبقى قدام دي إنما لما يجي لك واحد بقى بذنوب بسيطة جدا وبيقول لك بس أنا عايز أبتدي ألتزم ما تكلفوش تكاليف فوق الطاقة وإلا هينفر وإلا هينفر في المسألة دي ولذلك حتى أقوال الأئمة في مسألة مثلا واحد ما بيصليش يقول لك أنا ما بصليش بقالي 10 سنين يعني هو كلف مثلا بلغ سن التكليف مثلا عنده 12 13 سنة 15 سنة بالكثير يعني وقال لك أنا من 15 ل 25 ما صليتش وهبتدي أصلي الآن وأنا عندي 25 سنة يبقى عليه صلاة قد إيه يا جماعة 10 سنوات فالعلماء انقسموا لثلاث أقسام منهم من قال بس لا ده لازم يؤدي مع كل فرض فرض يعني ده دين فلازم يؤدي هذا الدين طيب ونعم وناس تانيين قالوا لا ده الإسلام يجب ما قبله والراجل ده كان كافر بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فقد كفر فالكفر واضح هنا فإذا فهو إيه ده أنا بقول ده رأيي تمام فإذا هو الرجل ده كان كافر وكأنه أسلم الآن وخلاص وعفى الله عما سلف والإسلام يجب ما قبله ورأي ثالث وده الراجح عندي والله أعلم ان احنا ما نقولوش لا ما نقولوش لا, لا انت كافر ولا نقول له بقى انت ايه لازم تؤدي فرض مع الفرض نقول له على قد ما تقدر كتر من النوافل ليه لو الزمناه يا جماعه يصلي لمده 10 سنين قدام هو اصلا ما كانش بيصلي ولا ركعه لو الزمناه يصلي لمده 10 سنين قدام مع كل فرض فرض تاني يقول يا جماعة ده أنا بس- بالعافية بالكاد هصلي الفرض أروح أصلي كمان معاه فرض تاني لا مش عايز يبقى احنا كده آه، آه، يعني خليناه ينفر ويبعد ويصر على ترك الصلاة فما نقدرش نلزمه انما نقدر نقول له ايه نقول له طب بص ربنا يبارك فيك وانت عارف الانسان لما تجبره على شيء بيبقى صعب عليه انما لما تقول له يعني ممكن تعمل كذا وبمزاجك ربنا يبارك فيك لما نقول له بقى حاول تكتر من النوافل فلو قلنا له دي يقول ما فيش مشكله انا اصلي الفرائض وان شاء الله على قد ما اقدر بقى كل لما الاقي نفسي كده رايق كده في غير اوقات النهي اكتر من النوافل خدت بالك المساله عامله ازاي فده الراي الراجح في هذه المساله فان كان ده في واحد جاي لك مثلا بيقول لك انا ما بصليش فلما يكون واحد بقى يجي لك آه، عنده ذنوب كتيره بقى آه، ماشي كل واحد على قدر ايه وده من ذكاء الداعيه ده من فطنه الداعيه الداعية محتاج يتعلم جنب العلم اللي بيتعلمه حاجة اسمها فقه النفس كما قلنا من قبل ابن عباس رضي الله عنهما لما جاء واحد آه، بيقول له هل لقاتل المؤمن توبة قال أجل له توبة سؤالتين وجاله بعدها واحد والناس لسه قاعدين حوالين سيدنا ابن عباس قال يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبة قال ليس له توبة فاستغربوا ازاي يا ابن عباس السؤال واحد والفتوى مختلفة قال جاءني الرجل الأول وفي عينيه آه، دموع التوبة انا عرفت انه قتل خلاص فعايز يتوب فقلت له توبه عشان ما يقاسوش من رحمه ربنا سبحانه وتعالى التاني جاي لي وعينيه ب- طالع منها الشرار راح يقتل لسه فاردت ان امنع قتل مؤمن فقلت ليس له توبه يبقى المساله يا جماعه مش مساله حفظ نصوص شرعيه ولا آه، حديث فقط ولا احكام فقهيه وكل اللي يجيني ما حكم الاسلام في كذا راح اقول له آه، الحكم كذا وقد قال صلى الله عليه وسلم كذا والدليل كذا فرق كبير بين فهم الدليل وحفظ الدليل وبين فهم الدليل وبين آه، آه، يعني ال ال الإنسان يفهم كيف يطبق هذا الدليل الدليل حاجة وفقه الدليل شيء تاني خالص وبين فهم الدليل وبين ت- كيفية تطبيق هذا الدليل على أرض الواقع مسألة كبيرة جدا جدا محتاجة إن احنا نقعد معاها آه، كتير جدا فعشان كده بنقول يا جماعة إن أنت لما تكون راجل عالم العالم كما قال علي بن أبي طالب لا ييأس الناس من رحمة الله ولا يجرئ الناس على معصية الله نرجع للحديث يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك هتغفر لي يا رب الزنا ولا شرب الخمر ولا كذا ولا كذا على ما كان منك ولا أبالي طب يا رب ده في ناس ذنوبها أكتر من كده بكتير يعني ده في ناس ذنوبها اكتر من كده من من ورا بقى انه آه، شويه خمر شربها ولا ولا سجاره ولعها ولا ده لا ده في ناس عملت بلاوي بس اهم حاجه اللي احنا عايزين نوضحها في ال- في المساله ان يكون الموضوع دوت بعيد تماما تماما عن المظالم عن المظالم ان المظالم لا تغفر المظالم لابد ان يتحلل منها الانسان ما ينفعش انه يقول ان انا اروح مثلا النهارده اسرق واحد وأقول اللهم اغفر لي وتوب عليا اللهم بقى- لا مش ينفع طب والراجل اللي قلبه محروق على فلوسه ده ما ينفعش اروح آه، آه، مثلا آه، آه، آه، اغتاب واحد واقول اللهم اغفر لي لا لازم اتحلل من الغيبه واحنا تكلمنا وهنتكلم ان شاء الله برضو عن موضوع المظالم طيب الوقت جري برضو يعني وان شاء الله نلتقي غدا ان شاء الله برضو مع نفس الحديث وشرحونا انا كنت عامل حساب ان ياخد حلقه واحده لكن ما فيش مشكله احنا هنتكلم ده احنا محتاجين ده انا بعتبر ان التوبه دي مشروع قومي مشروع قومي لاصلاح الامه مشروع قومي لنصره المسلمين ان احنا نتوب جميعا الى الله سبحانه وتعالى فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من روائع الأحاديث القدسية الأحاديث القدسية